السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا ووضح لهم طريق الهداية وجعل اتباع رسوله عليها دليلا واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أحمده سبحانه وتعالى على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سن المرسلين كفيلا وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق الظاهرة لا يضرها من خالفها ولا من نواءها ولا من حاربها ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة فهم يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرون بنور الله أهل العمى ويصبرون منهم على الأذى فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلة أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين وأشهد أن الحلال ما أحله وأن الحرام ما حرمه وأن الدين ما شرعه وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار وبلغت ما يبلغه الليل والنهار فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حوار خاص جدا جدا جدا مع تارك للصلاة أود أن البداية طبعا لأن ما شاء الله يعني اتصالات بفضل الله لم تتوقف من الحلقة اللي فاتت والكل بيقول لي أنا مقعدة ابني أنا مقعدة زوجي أنا مقعدة مش عارف مين وأحاول كده بقدر المستطاع وأنا على يقين أن اللي هيفتح بالكلام النهاردة هو الله سبحانه وتعالى فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى ابتداء أنه يفتح بيني وبينكم بالحق وهو خير الفاتحين أسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا جميعا وأسأله سبحانه وتعالى أن يسدد ألسنتنا وأن يسدد قلوبنا لهذه الكلمات أحبابي أنا من البداية هوجه الكلام طبعا النهاردة لتارك الصلاة هقول له والله أنا بالفعل بحبك جدا وحريص عليك جدا وخايف عليك جدا أنا قطعت النهاردة السلسلة الخاصة بمدرسة الربانيين الناس اللي خلاص عدت مراحل كبيرة جدا وأصبح بالفعل قريبا من الله سبحانه وتعالى علشان النهاردة أكون معاك أنت بالذات لأن أنا عارف والله أن أنت بتحب ربنا كويس جدا وعارف أن أنت بتتمنى أنك دايما تكون قريب من الله سبحانه وتعالى ولكن في كتير من الأمور كتير من الأحوال والظروف بتكون ضدك فبالتالي أنت بتترك الصلاة ممكن يكون أصحابك ممكن يكون عمل إلى غير ذلك فأنا أحاول النهاردة إن احنا نتكلم مع بعض وحوار خاص بيك أنت أو بيك أنت اه ونبدأ نسأل أنفسنا النهاردة إحنا ليه مش بنصلي إحنا ليه مش قريبين من ربنا سبحانه وتعالى ليه اه هل الله سبحانه وتعالى الذي أفاض علينا بالنعم مش أهل إن احنا نشكره سبحانه وتعالى على كل هذه النعم أنا أقدم البداية إن أنا أقول قصة سريعة اه هذه القصة هتبين لك قد إيه إحنا على خطر وانا مش بقول هذا الكلام والله عشان اخوفك او ارعبك ولكن هقول لك انت هتبقى فين عشان انت اللي ذات نفسك تختار هتكلم عن قصة رجل لسه بالامس كنت لسه من اخ من اخواننا كنت في زيارة له في البيت وحكى لي على قصة هذا الرجل وقبلها من ايام يعني الخميس الماضي بالضبط كنت برضه عند اخ زميلنا في زيارة في البيت وسمعت قصة فوجدت سبحان الله القصتين عكس بعض تماما انا هقول لك قصتين وعايزك من البدايه انت اللي تختار وانت اللي تختاري عايزه تكوني مع مين وتكوني فين وهنفضل ماشيين مع بعض كده وبعد كده نشوف ايه الاعذار بتاعتنا اللي بتخلينا ما نصليش اما القصه الاولى انا مش عارف ابدا بالخير ولا بالشر الاول ولكن هبدا اولا بالخير كنت عند اخ من اخواننا ربنا يا رب يحفظه فكانت والدته بتكلمني عن والدتها اللي هي جده الاخ زميلنا دون وهي بتتكلم ما شاء الله عن حال هذه الأم الفضيلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة أم عاشت طول حياتها على الصلاة كانت لا تترك الصلاة أبدا يعني سبحان الله وهي بتكلمني أنا كنت دايما بتذكر جدتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يعطيها طول العمر وحسن العمل كل ما اروح البلد انظر لها كده في وقت الضحى انسلتت كده من بيننا اختفت راحت فين ندور عليها ما شاء الله بتصلي الضحى في جوف الليل بالليل حاجة ما شاء الله لا قوه بالله اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظها آه، الشاهد ان الاخ ده بي- والدته بتقول لي ما شاء الله كانت عايشة طول حياتها على الصلاة والعبادة والطاعة كل شوية تقيم الليل وتقرأ القرآن وتصلي دائمة الصلاة لدرجة ان هم والمورودي صورتها ما شاء الله في علامة صلاة كبيرة جدا في جبهة هذه الأم الفضيلة أسأل الله أن يرحمها رحمة وسعة تقول لي بنتها ما كانتش أبدا ما كانتش أبدا بحال حوال بتترك الصلاة دائما محافظة على الصلاة سبحان الله لدرجة ان هي من شدة حبها للصلاة كانت لا تتوقف ابدا عن الصلاة لدرجة ان هم بيقولوا لي كانت بتصلي صلوات احنا ما نعرفش هي بتصلي ايه وسبحان الله شوف شوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيكرم الشخصيات دي اللي هي دايما محافظة على الصلاة وقريبة من الله سبحانه وتعالى بتقول والله العظيم يا ابني آه، هي لما ماتت احنا لقيناها ما شاء الله آه، رافعة اصبعها كده بالتوحيد رافعة اصبعها كده بالتوحيد ما شاء الله لا قوه الا بالله بتقول لي هي كانت بسبب الامراض والكلام ده وكبر السن آه، كانت قبل ال- الغسل ساعه الموت او قبل الموت بقليل كانت يعني عظم عظم خالص يعني هي كانت معظمه جدا ورفيعه جدا ونحيفه جدا تقول لي والله العظيم انا حسيت ان هي آه، جسمها امتلى بعد ما ماتت سبحان الله شاهد ان حفيدها بيقول لي والله العظيم يا شيخ احمد آه، وحافظها ده ظابط فبيقول لي والله العظيم يا شيخ احمد لما نزل لها القبر وكانت ماتت بالليل فدفناها بالليل والله العظيم بيقول لي آه، الراجل اللي كان بيدفن معايا بيقول لي آه، خرج النور ده بره يكفينا نورها في القبر يقول لي بالفعل كان لها نور عجيب داخل القبر لها نور بالفعل عجيب داخل القبر بيقول لي والله لدرجه ان انا ببص على يميني كده لقيت عظام وجماجم وجثث بجواري على طول مباشره قلت سبحان الله آه، ده نور الصلاه هو ده نور الصلاه اما الموقف الثاني فموقف سبحان الله انسان كده كان عايش كده وخلاص عايشها زي ما اي انسان بيقول انا عايشها بقضي وقت وخلاص سبحان الله آه، لا يصلي مبتعد تماما عن الصلاة آه، ليس له هدف في الحياة الا التلفزيون والمواقع والعياذ بالله والافلام والكلام ده بيقول لي سبحان الله الاخ بيحكي لي بيقول فسبحان الله آه، فقدوه في يوم من الايام فقعدوا يدوروا عليه فين فلان طب يدور مع فلان هنا مش لاقيينه هنا مش لاقيينه يروح عند فلان مش لاقيينه عند سين مش لاقيينه عند عين مش لاقيينه مش مغ... الراجل ده اختفى تمام مش لاقيينه تماما فسبحان الله بيقول خلاص احنا نسال اخر واحد اخر واحد كان معاه فبيسالوه بيقولوا له ها هو فين فقال انا كنت سايبه طالع يظبط الدش علشان انتوا عارفين فسبحان الله طلعوا على السطح بسرعة لقوه سبحان الله جثة هامدة بجوار الدش سبحان الله انت عايز تكون مع مين إيه، القصة التانية برضو اللي هقول لك عليها قصة والد كان جار لنا كان جار لنا في السكن إيه، سبحان الله إيه، هذا الإنسان في نفس المنطقة اللي احنا عايشين فيها وأنا دايما والله العظيم إخواني وأخواتي أنا دايما سبحان الله لما بلاقي واحد مات والحمد لله الأمر معاه ميسر وفي الغسل ميسر الكفن ميسر الصلاة ميسر كل حاجة ميسرة ببقى عالم على يقين بالفعل ان هذا الرجل كان له حال مع الله علشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان بيسر له الامر آه، هذا الرجل سبحان الله عمالين نبحث في كل مكان عن رجل يغسله ولكن سبحان الله ما وجدنا انسان ابدا يغسله سبحان الله للاسف انا رحت عشان اغسله ده كانت تعتبر من اوائل الناس اللي انا غسلتها والراجل زي ما قلت لكم قبل كده الراجل كان ابيض جدا جدا جدا جدا سبحان الله ولكن بعد الموت هذا الوجه كان اسود من الفحم كان اسود من الفحم ولما سالت اولاده ايه اللي حصل ابوكوا في مشكله عنده في حياته فقالوا لنا ابونا ما كانش بيصلي ابدا ها انت عايز تكون مع مين عايز تكون مع مين عايز تكون مع ناس ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيختم لها بخاتمة السعادة ولا مع ناس آه، انت اللي هتختار انت اللي هتختار وانت اللي عليك الان انك تحسم القرار او تحسم الامر النهاردة لازم تختار تختار عايز تكون مع مين عايز تموت وتحشر مع مين سبحان الله بمجرد الانسان ما بيموت اول ما بيوضع في القبر سبحان الله اما المؤمن فزي ما قلت لكم ما شاء الله دعوني اصلي عايز اصلي عايز اتقرب الى الله الصلاة اللي انا عشت عليها عايز اكملها هنا داخل القبر وأما تارك الصلاة فحالته حالة قبل ما أقول لك اختار في القبر عايز تكون مع مين عايز أقول لك من البداية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وأما العبد المؤمن العبد اللي كان محافظ على الصلاة طول حياته ما شاء الله قوة بالله أما العبد المؤمن فإذا وضع في قبره كانت الصلاة عند رأسه الصلاة دي محفوظة عند الرأس هنا تحفظ هذا الإنسان من أي ضرر ومن أي مشكلة ومن أي عذاب داخل القبر وكان الصيام عن يمينه والصدق عن يساره وأعمال الخير عند قدمه يا ترى أنت النهاردة لما تؤتى من عند قدمك بس انا محافظ على الصلاة اه الصلاة هتنطق وتقول ما قبل مدخل انا احمي الرجل هذا من قبل الرأس لازم هذا الرجل يحمى لانه كان قريب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا هذا الرجل كان له حال مع الله محافظ على صلاته دائما يصلي يسمع الاذان هذا الرجل يكون في المسجد ما شاء الله لو كنت- ما بيضيعش الصلاة صلاة النوافل حدث ولا حرج اما الثاني فهذا الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الثاني بقى اللي جاء العذاب من قبل الرأس فطبعا ما فيش عند الرأس أي شيء يحميها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني اليوم ملكان أتاني الليلة ملكان فأخذ بضبعي وقال لي انطلق انطلق فأتيت على رجل مضجع راجل نايم في الأرض وعلى رأسه رجل معه حجر كبير يأتي بهذا الحجر على هذا الرأس فيضربها الرأس اللي يحصل نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أتيت على رجل مضجع وإذا بآخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ الرأس رأس تنقسم نصين ويتدهده الحجر الحجر يجري يجري فإذا بالرجل يأتي يذهب ليأتي بهذا الحجر فلا يأتي حتى تكون رأس قد التأمت فيضربه على رأسه فتثلغ الرأس مرة ثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لهما من هذا من هذا الصورة البشعة دي الإنسان يعذب في قرب هذه الصورة فقال لي انطلق انطلق وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الرجل المضجع وعلى رأسه رجل قائم يثلغ رأسه بالحجر فذلك الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ذلكم الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ينام عن الصلاة المكتوبة مضيع للصلوات لا يأبى أصلا هو صلى ولا ما صلاش يا ترى أنت تحب تكون مع مين تكون مع ده ولا تكون مع ده يا ترى تحب تكون مين تكون الشخصية دي اللي محفوظة بفضل الله ولا الشخصية دي اللي هي تعذب بهذا العذاب وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال هذا حاله إلى قيام الساعة هيظل بهذه الحالة إلى قيام الساعة تحب تكون كده والله العظيم أنا خايف عليك جدا إنك تكون بهذه الحالة تخيل بعد ذلك أذن الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى الكل خرج من الكل خرج من من القبور وسبحان الله كل مجموعة من الناس بتحشر مع بعضها اللي كانوا تاركين للصلاة بيحشروا مع بعض واللي كانوا بيشربوا مخدرات مع بعض واللي كانوا يفعلوا المعاصي مع بعض كل معصية أصحابها محشورين مع بعض سبحان الله أما أنت فسبحان الله أنا خايف عليك قوي والله العظيم خايف عليك جدا النبي صلى الله عليه وسلم أخي الحبيب بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات خمس صلوات حديث رواه الإمام أحمد في أستاذ بإسناد صححه الشيخ أحمد شاكر قال النبي خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العبد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كن له نور وضياء وبرهان يوم القيامة طب يا رسول الله اللي هيضيع هيكون فين ومن لم يحافظ عليهن ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة ويحشر مع من هيحشر مع من يا رسول الله هيحشر تحت لوائك هيحشر مع الصالحين هيحشر مع أهل الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم وحشر يوم القيامة وحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهمان وأبي بن خلف قال ابن القيم لله ضره وأصول ترك الصلاة تعود لهؤلاء الأربعة منهم اللي ينشغل بالمال ومنهم اللي ينشغل بالملك ومنهم اللي ينشغل بالرئاسة ومنهم اللي ينشغل بالتجارة أنا خايف عليك إنك تحشر مع هؤلاء تخيل جم الغضب من الله سبحانه وتعالى اللي هيصب فوق هؤلاء الذين عندوه في الدنيا أنت تحب تكون مع دول أنت تحب إنك تحشر مع فرعون تبص على يمينك تلاقي فرعون تبص على شمالك تلاقي قارون قدامك همان وراك أبي بن خلف الأربعة اللي عاندوا الله سبحانه وتعالى في الدنيا تحب تكون مع دول أنا ظني بإذن الله إنك ما تكونش أبدا مع دول وفي طائفة ثانية ما شاء الله زي ما دول دول بيتحشروا بهذه الصورة في طائفة تانية ما شاء الله خرجت خرجت مين دول ده دول أهل الصلاة على وجوههم نور سيما الصلاة في وجوههم سيما الصلاة على أيديهم وعلى أرجلهم أثار الوضوء ظهره خرج من قبره ما شاء الله آمن مطمئن مفيش خوف مفيش رعب مفيش ذعر ليه أصل كان بيخاف من الله في الدنيا فكان محافظ على الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين فمن خافني في الدنيا فحافظ بقى على الصلاة حافظ على الصلاة من عندي فحافظ على الصلاة حافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة طب وانت لما أمنت ربنا سبحانه وتعالى أو آمنت من بطش الله وغضب الله وكنت عايش في الدنيا في أمان كده من كل هذه الأمور وانت آمن مطمئن اوعى تظن انها تكون آمن يوم القيامة لا الله عز وجل يخيفك يوم القيامة احذر من ده أنا خايف عليك والله والله خايف عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة طب ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة عايزك من النهاردة تحافظ على الصلاة ليه إن شاء الله تخرج من قبرك بفضل الله آمن مطمئن يفزع الناس ولا تفزع أنت آمن بفضل الله سبحانه وتعالى سبحان الله هؤلاء بيحشروا في هذه الزمرة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أمدون فما شاء الله ناس بتحشر تحت ظل الرحمن زي مين قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا- لا ظل إلا ظله ومن بينهم رجل قلبه معلق بالمساجد تخيل رجل قلبه معلق بالمساجد في ظل عرش الرحمن دول في حر الشمس يوم القيامة اللي دانت من رؤوس ودول بفضل الله لا يشعرون بشمس ولا يشعرون بحر بفضل الله لأن الله أمنهم لأن الله أظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله وفي ظل هذه الظروف نجد سبحان الله انت بتنظر من هناك رجل عليه نور بالغ يا ترى يا جماعة من هذا الرجل مين الراجل اللي هناك ده ده ده محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وايه اللي جنبه ده ده ده الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم اللي عليه آنية أكثر من عدد نجوم السماء آنيته الذهب والفضة من شرب من هذا الماء من هذا الحوض لم يظمأ بعده أبدا يا نفسك تتطلع لكوب ماء تأخذه من يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرجت انت وجارك اللي كان دايما بيقول لك تعال نصلي مع بعض وانت مش هنا تماما انت رافض تماما هو بسرعة طلع على جير على النبي صلى الله عليه وسلم انت بتبص له ما شاء الله ايه النور اللي على الوجه ده ايه النور اللي في ايدين ورجلين ده ده نور الوضوء ونور السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار السجود ومن أثار الوضوء سبحان الله أنتوا الاثنين جريتوا تكونوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبله بالترحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحب به بل وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده شربة ماء من هذا الحوض هنيئة هنيئا هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا وانت النبي يقول لك تبا لكنا وسحقا ابعد ابعد يا رسول الله ده انا من امتك لا لا انت مش من امتي يا رسول الله والله انا من امتك لا لا لا امتي انا اعرفها بعلامة في جبهتها ايه العلامة دي يا رسول الله العلامة دي هي اثر السجود اثر السجود ده مش عندك النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليتنا نرى إخواننا مش نفسك تكون بهذه المكانة من النبي صلى الله عليه وسلم ليتنا نرى إخواننا قلنا يا رسول الله أولسنا بإخوانك قال لا أنتم أصحابي ولكن إخواني أقوام يأتون من بعد ولم يروني قالوا يا رسول الله وكيف تعرفهم هتعرف الناس دي إزاي النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا العلامة الظاهرة الواضحة قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن رجلا دخل صير صيرة يعني عزك الله مكان بتتجمع فيه البهائم وفيه خيل دهم بهم سوداء لا يخلطها أي لون آخر وفيها فرس أغر محجل كل الخيل الموجودة سوداء تماما ليس فيه أي لون يخلط هذا السواد إلا فرس واحد أسود تماما ولكن في جبهته بياض في إيديه وفي رجليه بياض قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا من أثار السجود محجلين من أثار الوضوء يا ترى انت هيبقى عليك العلامة دي اللي هتقابل بها ربنا سبحانه وتعالى ولا لا احذر انك تتخلف عن هذه العلامة ثم بعد ذلك ينادى على رؤوس الأشهاد فلان ابن فلان تقدم للحساب اطلع عشان تتحاسب ما شاء الله أما العبد المؤمن أما العبد المؤمن الطائع اللي كان بفضل الله تبارك وتعالى محافظ على الصلاة حسابه مع الله سبحانه وتعالى يسير جدا حسابه مع الله سبحانه وتعالى يسير جدا عارفين ليه؟ لأن كان أول سؤال ربنا يسأله له ها ما أخبار الصلاة؟ كيف كانت صلاتك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيصور لنا موقف الحساب قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة أول حاجة الصلاة إذا الصلاة دي أنت نجحت فيها كل اللي جاي بعد كده أيسر بفضل الله سبحانه وتعالى كل اللي جاي بعد كده هيبقى سهل وهين ولين أهم حاجة الصلاة أنت تحافظ عليها ولا لا العبد المؤمن فربنا سبحانه وتعالى يدني منه بقى زي ما كان بيصلي في الدنيا ربنا يضع عليه كنفه يضع عليه آه، ستره سبحانه وتعالى بحيث لا يراه أحد فيقول الله سبحانه وتعالى عبدي اقرأ كتابك يرفع كتاب يا رب كنت مداوم على الصلاة يا رب كنت محافظ على المساجد والم- وقلبي كان معلق بالمساجد يا رب رفقتي كانت رفقة المساجد يا رب أنا كنت بسمع الأذان كنت دايما في المسجد يا رب أنت تعلم أنني كنت محافظ على الصلاة فأول حسنة أقولها يا رب الصلاة فيقول الله عز وجل عبدي عبدي أنا أعمتك في الدنيا أنا أعمتك في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن هذا العبد لا يجد أبدا أي شيء يعمله إلا الصلاة بتاعت زمان سجدة الشكر إلا ويخير لله عز وجل ساجدا طب والثاني الثاني اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسأله عن الصلاة ها صليت يسكت أصل هيقول إيه هيقول يا رب أنا ياما كنت بسمع الصلاة وأنا نايم الأذان وأنا نايم يا رب ياما نمت عن الصلاة يا رب ياما كنت مع أصحابي وعشان كنت مع أصحابي ما بصليش يا هتقول إيه هتقول إيه ونحشره يوم القيامة أعمى وفيها تأولين لأهل العلم إما أن يكون عمى حقيقي وإما أن يكون أعمى البينة معهوش بينة هيقول لربنا إيه قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تحب تكون كده مش عارف تتكلم بالإذن ربنا هتقول لربنا سبحانه وتعالى إيه أنا هقول لك هتقول له إيه هتكذب أكذب بالإذن ربنا أيوة صدقني هتكذب أنت مش هتكون معك حجة تقولها لله سبحانه وتعالى فلا تجد أبدا إلا الكذب فتكذب تقول يا رب أنا صليت في حد هيعمل كده أيوة في حد هيعمل كده قال النبي صلى الله عليه وسلم ويدني الله عبده منه العبد الثاني بقى هو العبد اللي كان عاصي اللي كان مضيع للصلاة فيقول الله عز وجل عبدي ألم أكرمك ألم أسويتك ألم أصنع لك ألم أصنع لك ويقول بلى يا رب بلى يا رب فيقول الله عز وجل هل ظننت أنك ملاقي فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت أنا كنت بصلي يا رب كنت بحافظ على الصلاة يا رب ولكن يقول الله عز وجل لو كذبت يا كذاب وده قول الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون كذاب هيكذب من إذن ربنا زي ما كان بيكذب على الناس في الدنيا هيكذب من إذن ربنا وبرضه هيكذب أنا مش عايزك تكون كده عايز دايما أنت تكون معك حجة وبيان هتقولها من إذن ربنا سبحانه وتعالى أما على الصراط بقى هتيجي توقف على الصراط وتمر على الصراط سبحان الله العبد المؤمن معاه نور عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة على الصراط قال النبي صلى الله عليه وسلم ويصف لنا الصراط قال أبو سعيد الخدري والحديث في صحيح مسلم قال وأخبرنا أي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وفي رواية الطبراني من حديث ابن مسعود أحد من السيف وفي رواية أحد من الموسي سبحان الله سبحان الله هذا الصراط بهذه الحدة بمجرد ما تراه الملائكة أول ما الملائكة ترى هذا الصراط كما روى الحاكم في مصداكه بإسناد الحسن حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب الصراط على ظهراني جهنم فمجرد ما تراه الملائكة تقول يا رب تقول يا رب من يجوز على هذا من اللي هيمر على هذا فيقول الله عز وجل من شئت من عبادي من شئت من عبادي الناس اللي كانت تحافظ على الصلاة الدنيا هي دي اللي هتعدي من شئت من عبادي فتقول الملائكة عندها سبحانك يا رب سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك وفي صحيح مسلم حديث حذيفة قال النبي ونبيكم قائم على الصلاة يقول يا رب سلم سلم والسيدة عائشة رضي الله عنها بتقول آه يا رسول الله متى يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال يا عائشة هم في الظلمة دون الجسر الجسر ده الصراط ده عليه ظلام دامس هنعدي عليه ازاي محتاجين لنور أبشر أنت ما شاء الله محافظ على الصلاة وطالما محافظ على الصلاة معاك نور تام تام يوم القيامة بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة من حافظ عليهن كنا له نور ونجاة وبرهان يوم القيامة طيب اللي مش هيحافظ سبحان الله هياتي أصلا على وجهه ظلمة فوق ظلمة الصراط وسبحان الله مع أول قدم على الصراط بيذل هذا الإنسان بيذل هذا الإنسان هيذل فين؟ هيذل في منطقة بشعة في جهنم هيذل في منطقة بشعة في جهنم قال الله عز وجل وانت انا عارف ان انت بتحب سوره مريم يا ريت النهارده تمسك المصحف كده وتقرا سوره مريم هتجد ان ربنا سبحانه وتعالى بياكد على معنى سوره مريم عظيم جدا معنى الصلاه عيسى عليه السلام وقال الله عز وجل في شان عيسى قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أما سيدنا بعد ذلك بقى تمر القصة سيدنا إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة وبعد ما ربنا يذكر حال الأنبياء وحال الصالحين الناس اللي ما شاء الله كانت قريبة جدا من ربنا سبحانه وتعالى ما شاء الله ربنا ذكر قصة ناس آخرين قصة ناس آخرين والآن تحفظها كويس جدا قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف ما لهم يا رب أضاعوا الصلاة لما ضيعوا الصلاة اختلف أهل التفسير أضاعوا الصلاة معناها إيه ففريق من أهل العلم قال أضاعوها بمعنى تركوها زي حال كتير من الشباب زي حال كتير من الناس أضاعوا الصلاة تركوها وفريق تاني من أهل العلم قال إن معنى تركوها معنى أضاعوها أي أخروها عن وقتها أخروها عن وقتها فسوف يلقون غيه فسوف يلقون غيه بمجرد ما الصلاة ضاعت من حياتهم بمجرد ما ضاعوا الصلاة ضاعوا أصلا سبحان الله ما عادش عندهم حماية ولا حفظ من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تركهم الله سبحانه وتعالى تركهم فبدأوا يتبعوا الشهوات يتخبطوا في الشهوات يمينا ويسارا ويوم القيامة سبحان الله وهم على الصراط مش عارفين يكون لهم نور علشان يعبروا على هذا الصراط وللأسف كانت مع أول قدم توضع على الصلاة زلت هذه القدم وسقطت في النار وفضلت هذه النار تسقط تسقط تفضل هذا هؤلاء يسقطوا في النار يسقطوا يسقطوا لحد ما نزلوا في آخر حاجة في قعر جهنم في أسفل درجة من درجات الجحيم نزلوا في الغي الذي قال الله عز وجل فيه فسوف يلقون غيا قال ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقال ابن مسعود في شأن الغي قال هو نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر أبعد قعر في أبعد مكان في جهنم أخبث مكان في جهنم ربنا سبحانه وتعالى جعلوا المين جعلوا المين جعلوا هؤلاء الناس اللي ضيعت الصلاة وقال الله عز وجل فويل فويل للمصلين مين يا رب الذين هم عن صلاتهم سهون قال مصعب ابن سعد بن الوقاص سألت أبي عن الذين هم عن صلاتهم سهون قال هم الذين ضيعوا وقتها ده ضيع الوقت بس يعني ساب الصلاة لحد ما دخل وقت الصلاة الأخرى ده اللي ضيعها مش تركها بالكلية لا مش اللي قعد سنين شبابه كلها تركها بالكلية لا ده ده سابها لحد ما وقتها خرج ودخل وقت الصلاة الأخرى وقال ابن عباس كانوا يراؤون الناس كانوا يراؤون الناس لما يكونوا مع الناس صالحين يقوموا يصلوا لما يكون وحدهم ما بيصلوش قال الله فويل لهم طب ايه الويل ده ايه الويل ده قال أهل العلم قال أهل العلم الويل الويل هو واد في جهنم فيه يسيل صديد وعصارة صديد أهل النار أنا مش عايزك أبدا تكون بهذا الحال ولا في هذا المكان في ناس ما شاء الله عادت الصلاة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما النبي خبط على باب الجنة واستشفع في دخول الجنة ودخلوا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم وشوف طلعوا فين طلعوا فوق فوق جدا مش في أي مرتبة من الجنة اللي بيحافظ على الصلاة ده أحبابي والله مش في أي مكان ده ده في أعلى عليين فوق خالص قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله مع من أنا أرأيت يا رسول الله إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت وصمت وصليت وصمت مع من أنا يا رسول الله قال أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما معقول يبقى اللي حافظ على الصلاة بهذه الدرجة في أعلى عليين وأنت تحت في أسفل سافلين عايزك تختار عايز تكون مع مين عايز تكون مع مين مع دول ولا مع دول وانا اظن ان انت عايز تكون مع الكويسين ولكن دايما قصادك كتير جدا من المشاكل اللي انت دايما دايما بتقولها او كتير جدا من من الاحوال او من الظروف او مثلا من شبهات ممكن تقولها عندك شوية حاجات عايز حد يجاوبك عليها طب نفتح قلبنا كده مع بعض شوية وعايزك تفتح قلبك يعني انا عايزك تفتح قلبك وتقول لي انت ليه مش عايز تصلي يا شيخ انت عارف ظروف الحياة قاسية وانا عندي محل وفتحه ليل نهار وقاعد فيه ليل نهار وما ينفعش ابدا اقفل المحل انت عارف بقى ان انا لو قفلت المحل النهارده في 50 محل جنبي هياخدوا الزباين لا لا لا لا سيبك من الكلام ده انا مش عايزك تقول الكلام ده خالص انت اصل انت لو عملت كده اصلا هتخسر وهتلاقي اللي جنبك اللي بيقفل ساعه الصلاه هو الكسبان تصدق ربنا اظن على يقين انت تصدق كلام ربنا قال الله عز وجل طب نسمعها كده اسمع بقلبك مش ودانك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله قال أهل التفسير ذكر الله في هذه الآية يعني الصلاة كما قال أبو العلي وغيره من أهل التفسير طيب يا رب أنا هيشغلني المال عن الصلاة قال الله ومن يفعل ذلك فأولئك فأولئك هم الخاسرون خسران هتخسر والله العظيم هتخسر لأن اللي قال إنك هتخسر ربنا سبحانه وتعالى ارمي همك على الله سبحانه وتعالى ارمي توكلك كله على الله سبحانه وتعالى وكن على يقين ان الرزق اللي هيجي لك في المحل ده ان شاء الله هيجي لك فتحت المحل قفلت المحل الساعة 2 بالليل ساعة العصر ساعة المغرب ساعة العشاء الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره لك هيجي لك هيجي لك خليك على يقين بكده النبي كان بيعلمنا دايما كده كما روى البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على شاتر على تمرة عائرة تمرة مرمية في الطريق فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ النبي يأكلها فمر الرجل مر سائل وقال يا رسول الله يعني أسألك بالله شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم خد التمرة وأعطاها للرجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله والله لو لم تأتها لأتتك والله لو لم تأتيها لأتتك والله العظيم لو ما كنتش جيت للتمرة كانت هي هتجيلك لحد عندك كن على يقين ان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وانت لو تروح تصلي انت بتحامل ربنا فكن على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعك لا يمكن ابدا يتساوى عند الله واحد واحد ربنا سبحانه وتعالى ادالهم حل وجنبيه واحد ادالهم حل ده بيقفل ويحط الشاشة او اللي يفطن نورانية ربانية مغلق للصلاة ان ربنا هيمنع ده الرزق وربنا هيدي اللي ترك الصلاة الرزق اوعى تظن كده ابدا غلط غلط ده ظن غلط انت كده بتسيء الظن بالله سبحانه وتعالى بالله عليك تظن ان ربنا اللي انت تركت الرزق على من اجله سبحانه وتعالى ممكن يضيعك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو والحديث هو الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو فر أحدكم من الرزق لو واحد منكم فر من الرزق الرزق ده بقى وحش وانت بتجري منه بتفر منه لأدركه رزقه كما يدركه الموت انت لو هتهرب من رزقك الرزق هيقابلك هيقابلك وهيكون معك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يطلب أحدكم والحديث هو ابن حبان والبزار والطبراني بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله زي ما بالظبط أنت لك أجل أول ما هتيجي عند الأجل ده الحياة تتوقف وهتموت نفس الكلام الرزق ده جاي لك جاي لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن إن روح القدس جبريل نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها مش هتموت إلا لما تاخد رزقك كامل وتاخد أجلك كامل كن على يقين بكده الرزق بيد الله هيجيلك هيجيلك وخد بالك ان ربنا شكور ومعنى شكور انه هيجازيك من جنس عملك وسبحان الله انا هسألك سؤال جارك اللي جنبك في المحل كم مرة كم مرة بيقفل المحل ويروح يصلي وانت قاعد تفضل تبص كده على الزباين الزباين واقفين مستنيينه لحد ما يخلص صلاة ويجي كم مرة حصلت اظن في كل صلاة بتحصل كن على يقين كن على يقين ان لو كان فكرك انك ترضي ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيسر لك الرزق وهيجي لك الرزق من حيث لا تشعر قال رسول الله ما بتصليش صل عليه صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه الإنسان اللي يجعل دايما الآخرة هي همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه خد التالتة بقى اللي انت بتدور عليها وبتقول عشانها دلوقتي وأتته الدنيا وهي راغمة والله هتجيلك لحد عندك والله هتجيلك لحد عندك والتاني قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت الدنيا همه همك انك تتاجر وتجيب فلوس من هنا ومن هنا ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها سبحان الله رزقك هيجي لك لحد عندك وخد بالك إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل المال مش علشان ننشغل بيه عن الطاعة لا ربنا سبحانه وتعالى أنزل المال علشان نعبده قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة انت هتقول مش هصلي عشان الرزق يبقى انت فهمتها غلط اوعى تقول الكلام ده طيب اصل العمل بتاعي المشكلة ان انا مش عندي محل بس العمل بتاعي انا في مصلحة حكومية وهم مانعين الصلاة ما ينفعش والمسجد بعيد خالص مش هعمل ايه خلاص ما شاء الله انا هنا شفت ناس اصحاب مصانع ربنا يا رب يحفظهم ويكرمهم عملوا مكان صغير كده جاب حصيرة باللغة العامية بتاعتنا هنا في مصر جاب سجادة كده وخلى المكان ده مكان صلاة سبحان الله كل واحد هيصلي في هذا المكان في ميزان حسناته انا عايزك النهارده تعمل كده اذا كانت مصلحه حكوميه وما ينفعش تنزل تصلي عشان المسجد بعيد خصص مكان صغير كده الطرق النهارده واطلع اذن واقم اذن وارفع صوتك في المصالح الحكوميه وكل انسان هيجي يصلي معاك في ميزان حسناتك ان شاء الله بس رئيس العمل بيقول ما فيش صلاه اصل هو ما فيش صلاه علشان زمان كان ناس مش كويسين يقولوا احنا رايحين نصلي يروح على القهوة يشربوا مش عارف ايه وييجوا ايه ويعملوا ايه وصلاة في ربع ساعة هو يفضل قاعد يصلي 3 ارباع ساعة وهو قاعد على القهوة طب انت هتعمل ايه انت النهاردة قول له بص اديني ربع ساعة بعد ربع ساعة اخصم اليوم روح قول له كده وهو باذن الله هيستجيب لك باذن الله هيستجيب لك وهيديك الوقت باذن الله وعلى قدر التزامك بربع ساعه ان شاء الله تروح تصلي وترجع باذن الله هتكون مساله معاك زي الفل يا عم الشيخ انت شديت شويه علينا في اول الدرس وعمال تقول يا عم الشيخ اهدى شويه وانا قلبي ابيض بفضل الله وزي الفل واهم حاجة القلب ده طالما القلب ده موصول بربنا سبحانه وتعالى هو ده اهم حاجة لا تقول لي لا صلاة ولا لا لا لا إيه كلامك ده مش صحيح عارف ليه لان طب انا بداية انا معاك ان قلبك ابيض وزي الفل بس آه، انت لما تترك الصلاة القلب ده مش هيبقى زي الفل زي ما انت بتقول ولا القلب ده هيكون ابيض القلب ده ربنا هيختم عليه وهيكتب في المنافقين وانا مش عايز ابدا يكون ده حالك ايه اللي انت بتقوله ده ايوه والله آه، قلبك بالفعل ابيض والله لان ربنا خلق خلق آه، قلبك كده بس للاسف انت لما تركت الصلاة الله عز وجل ختم على هذا القلب والقلب ده بقى اسود من الفحم تسمع معايا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق كلام النبي اصل قلبي وقلبك حاجة احنا مش شايفينها نشوفها بعين النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ احدكم السائمة الواحد منكم يكون عنده شوية ابل وبقر وغنم كده تكون معاه بيرعى جنب المسجد والسائمة ابل وبقر وغنم بتنبو بتأكل اللي بيطلع من بطن الأرض فهو كان بيرعى جنب المسجد ده كناية عن أي إنسان بيعمل عمل أو حقيقة أي إنسان بيعمل عمل ولكن ساعة الصلاة هو جنب المسجد على طول فيرعى بجوار المسجد فيصلي الجمعة والجماعة ثم يقول لنفسه ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا في عشب أكبر من كده وأكتر من كده فينطلق يبعد شوية عن المسجد زي بالظبط كده أنت هتبعد شوية زي حال بعض الناس ما بيصليش إلا الجمعة فيصلي الجمعة ويترك الجماعة ثم يقول ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا فينطلق يبعد بقى أكتر وأكتر فلا يصلي جمعة ولا جماعة فيختم الله على قلبه ثم يكتب في المنافقين تحب تكون كده ساب صلاة الجماعة ساب الجمعات ختم الله على قلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها طبع الله على قلبه وختم في, وكتب في المنافقين تحب تكون كده عايز تكون مع هؤلاء قلبك اه كان ابيض بس لما تركت الصلاة ختم عليه لما تركت الصلاة اتختم على قلبك قلبك بقى اسود لما تركت الصلاة الصلاة دي اعظم ذنب عارف لما اقول لك اعظم ذنب انت تخيل النهاردة انسان زنى قدر السواد اللي هيكون على قلبي بسبب هذا الزنا هيكون قد ايه لا كتير قوي طب انسان سرق كتير جدا جدا طب إنسان قتل أعظم وأعظم وأعظم طب تخيل إن قلبك أسوأ من قلب كل دول قال ابن القيم ومما اتفق عليه العلماء العلماء بينهم وبين بعض متفقين أن من ترك صلاة واحدة عامدا فهو أشر عند الله عز وجل من الزاني شارب الخمر القاتل القاتل القاتل السارق لا يترك صلاة واحدة أسوأ عند الله عز وجل من كل دول فدول قلوبهم أخبارها إيه لا قلوبهم سوداء ومفيش بعد كده طب تخيل اللي هيترك صلاة واحدة أسوأ عند الله عز وجل من هؤلاء وده موضع اتفاق بين العلماء فتخيل أنت هيكون حال قلبك إيه فأنا عايز قلبك يكون بالفعل أبيض ومش هيكون أبيض إلا بالصلاة أنت بتقول لي دلوقتي قلبي أبيض طيب آه، كل قلب أبيض بيظهر البياض اللي فيه والنور اللي فيه على الجوارح جوارحك دي أنت مسخرها في إيه هل مسخرة في الصلاة في الركوع في السجود في تكبيرات الإحرام والانتقال إلى المساجد إذا كانت جوارحك بالفعل بتتحرك كده فاعلم على يقين كن على يقين بالفعل إن قلبك ده أبيض وزي الفل إنما جوارحك كلها متحركة لمعصية الله وترك الصلاة إيه الدليل بقى إن قلبك أبيض إيه الدليل إن قلبك أبيض إيه عندي عربية الموتور بتاعها أنا مش شايفه بس العربية بمجرد ما ادور ما شاء الله بتمشي معايا بصورة جميلة وزي الفل ده دليل ان الموتور بتاعها كويس جدا رغم ان انت ما شفتش الموتور بتاعها ولكن عربية كل شوية تقف منك في الطريق وكل شوية ت... ده دليل ان الموتور بتاعها بايظ وانت تقول الموتور بتاعها بايظ لان انت رغم انك ما شفتش الموتور انما ظاهر عليها من بره انت ايه الظاهر عليك والله يا شيخ بحكم ما انت بقى اتكلمت عن القلب والكلام ده والله العظيم يا شيخ الواحد تعبان شوية كده فمش هينزل يصلي ليه ليه ليه اصل انا تعبان والشرع قال ان اللي تعبان ما يصليش لا لا لا لا ما تفتريش على ربنا سبحانه وتعالى اوعى تتكلم على ربنا ب- ب- بدون علم اوعى تتكلم على ربنا وانت مش عارف ما تقولش الشرع قال اللي تعبان ما يصليش لان الشرع قال لنا اللي تعبان برضه يصلي الشرع ما اسقطش الصلاة عن حد انت تعبان وميت خلاص ما تصليش وانت واقف ما تصليش في المسجد صلي وانت واقف في البيت مش قادر يا عم الشيخ صلي وانت قاعد مش قادر يا عم الشيخ صلي وانت نايم في بعد كده عذر قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمران بن حسين وقال يا رسول الله آه، أريد الصلاة وإن بي بواسير قال صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب مش قادر تصلي علشان تعبان بس إيه قدر التعب اللي عندك أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم آه، سيدة عائشة بتقول آه، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت حديث في الصحيحين آه، أغشي على النبي صلى الله عليه وسلم أغشي عليه أغمى عليه فلما أفاق كان أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك النبي بيشدد عليه المرض كما يشدد على رجلين منا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصلى الناس أول كلمة قالت لا يا رسول الله ينتظرونك فدعا النبي بماء في المغضف فاغتسل فلما هم بالقيام سقط النبي مغشيا عليه ثلاث مرات النبي يغشى عليه أصلى الناس أصلى الناس قالت لا يا رسول الله هم ينتظرونك قالت عائشة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة حس النبي ان هو يعني خلاص الحمد لله بقى كويس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على رجلين العباس وعلي رضي الله عنهما قال قالت وإن رجلاه لتخطان في الأرض خطاه ده النبي حتى أقيم النبي صلى الله عليه وسلم في الصف ده النبي اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه رغم هذا التعب وهذا المرض اللي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ما كان أبدا ليضيع الصلاة بل خرج ليصلي مع الناس عمر لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي والأثر آه، رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة لما طعن عمر حمله المغيرة بن شعبة ورجل من الصحابة هو سائب بن يزيد حتى أدخلوه البيت فأغشي على عمر رضي الله عنه فجاءوا بالطبيب فسقاه لبنا شرب لبن فوجد أن ال- ال- ال- اللبن خرج من الجرح فقال له يا أمير المؤمنين أوصف فإنك ميت الجزء ده في البخاري يا أمير المؤمنين أوصف فإنك ميت نرجع تاني لرواية محمد بن نصر قال فأغشي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فب- فالناس بين خ- رجلين رجل يقول أنه مات ورجل يقول أنه آه، أغشي عليه فقال رجل وقال قوموا فأذن بالصلاة فما علمت شيئا كان أفزع لعمر من الصلاة فخرج وقال الله أكبر الله أكبر فقام عمر فزعا وقال الصلاة الصلاة الله أكبر الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وعند مالك في موطئه فقام عمر وصلى مع الناس وإن جرحه ليثعب دمه جرح بينزل بالدم انت حالك زي عمر خد التالتة حديث في الصحيحين وانا جمعت طرق الحديث وشواهده وطرقه كل الفاظه ان رجلا هو ابن ام مكتوم عبد الله بن ام مكتوم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله عدوا معايا عدوا معايا واحد يا رسول الله انني رجل قد ذهب بصري اعمى ونحل جسمي ورق عظمي ثلاث اعذار وبيتي بعيد عن المسجد وليس لي قائد يقودني وفي طريق السباع والهوام وفي طريق الأشجار الملتفة سبع أعذار جاء بها عبد الله بن أم مكتوم بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل تجد لي من رخصة في أن أصلي في بيتي مش إن أنا أترك الصلاة في أن أصلي في بيتي قال يا سلام هل تسمع نداء في البيت الذي أنت فيه قال نعم يا رسول الله قال أجب أجب أنت إيه أعذارك تعبان مش معنى أن أنت تعبان أنك تسيب الصلاة ولكن تعبان صلي في البيت لو فعلا تعبك تعب شديد مش قادر تصلي وانت واقف صلي وانت قاعد مش قادر تصلي وانت قاعد صلي وانت نايم والله سبحانه وتعالى يتقبل منك انما تقول انا تعبان علشان تصيب الصلاه شوف يا شيخ بصراحه انا لا انا تعبان ولا انا في شغل ولا انا في رزق ان شاء الله يعني باذن الله تبارك وتعالى كده يعني لما ربنا يهديني انا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى هبدا اصلي طيب وازاي ربنا يهديك وانت ما بتصليش واحنا جايين في السيارة معايا شاب من الشباب آه، كان مغنيا كان مغني وكان بيكتب اشعار كمان والاغاني بتاعته اللي كان بيغنيها آه، عارفين ربنا هداه بايه بيقول لي لسه الكلام ده بيقول لي وانا جاي بيقول لي سبحان الله والله جالي واحد في يوم من الايام كده بيقول لي انا ما تيجي نصلي عصر وسبحان الله كلمته اثرت فيا ورحت صلاه العصر وحياتي كلها اتغيرت بصلاه العصر رجعت ربنا سبحانه وتعالى والحمد لله يا شيخ احمد ربنا ابدلني افضل من الغناء اللي كنت بغنيه بفضل الله الشاب ده ختم كتاب الله عز وجل ختم كتاب الله عز وجل حفظا ختم صحيح مسلم حفظا ودلوقتي حفظ تقريبا ربع البخاري هو لسه دلوقتي بيقول لي والله العظيم كنت بغني وبروح فرق وبعمل وبسوي والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من علي بالهدايه بصلاه واحده ابدا صلي وربنا سبحانه وتعالى هيهديك صدقني طول ما انت بتقول لما ربنا يهديني هصلي كن على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى لن يهديك ابدا لان ربنا سبحانه وتعالى يهدي الا من سلك طريق الهدايه انت عارف انت عارف انت إيه، ليه بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى لانك ما بتصليش طول ما انت ما بتصليش دايما هتبقى بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى لان خلاص الشيطان استحوذ عليك الشيطان اتملك منك خلاص إيه اللي هيأمرك بيه انت هتعمله قال النبي صلى الله عليه وسلم من من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذنوا للصلاة ولا تقام فيهم صلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان بيتك أنت وزوجتك وأولادك ما بتصلوش استحوذ عليش عليكم الشيطان ما تجيش بعد كده تشتكي وتقول انا اولادي ما بيصلوش ما تجيش بعد كده تقول لي في مشاكل بيني وبين زوجتي في مشاكل بينك وبين زوجتك لان الشيطان اصلا اتملك منكم وخلاص انتهت القصه كلها قال عليه السلام الا استحوذ عليهم الشيطان فيا ترى احنا كم مره استحوذ عليكم الشيطان بل خد يعني معلش اسمع الحديث اللي جاي ده ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ينام حتى يصبح لا فجر ولا قيام ليل ولا صلاه ولا اي حاجه شوف الشيطان استحوذ عليه لدرجه ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رجل بال الشيطان في أذنه استحوذ عليك واستهزأ بك لهذه الدرجة بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بل قال الله عز وجل قبل هذا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قرين هيفضل معاك مش هيسيبك أبدا ليه؟ لأن أنت تارك للصلاة طب لو بدأت تصلي خلاص العقد اللي كان ربطها على رقبتك العقد اللي كان ربطها على قلبك على رقبتك خلاص انحلت بالصلاة يعقد الشيطان على قفية أحدكم ثلاث عقد فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة فإذا قام فصلى انحلت الثلاث عقد بفضل الله قوم انطلق قوم ابدأ الصلاة وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى آه، هيهديك بإذن الله تبارك وتعالى يا شيخ الحمد لله يعني انت مش بتكلم إنسان وحش انت بتكلم إنسان كويس الحمد لله انا بفضل الله حجيت كم مره واعتمرت كم مره وبزكي زكاه بفضل الله عندي زكوات كتير جدا وطلع اموال بس هي الصلاه الصلاه بس اقول لك انا خايف عليك خايف عليك جدا والله عارف ليه آه، خايف عليك آه، خايف عليك ان ممكن كل هذه الامور ربنا يحبطها عارف ليه عارف ليه آه، طيب هقول لك ليه بس بعد هذا الاتصال السلام عليكم طيب انقطع الاتصال ماشي حاضر ان شاء الله ان شاء الله آه، اخشى ان انت كل الاعمال الصالحه اللي انت عملتها كل الأعمال الصالحة اللي أنت عملتها تحبط تحبط يعني يا ح- يا شيخ أنا حجيت كم مرة واعتمرت كم مرة وبطلع زكاة هي المشكلة عندي في حياة الصلاة أنا أخشى أن كل الأعمال الصالحة دي تروح منك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر صلاة العصر بس من ترك صلاة العصر حبط عمله فتخيل اللي ساب صلاته كلها هيكون حاله ايه حاله ايه عند ربنا سبحانه وتعالى خايف ان اعمالك الصالحه دي تكون هي السبب ان انت ما تصليش لا اعمالك الصالحه دي ده دليل انت فضل في خير اقبل على الله اكثر واكثر الله سبحانه وتعالى يعطيك اكثر واكثر باذن الله تبارك وتعالى آه، بص يا شيخ انا انا عكس الراجل ده الراجل ده عنده اعمال صالحه كتير بس انا كل ذنوب واستحي ان انا اقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وانا محمل بكل هذه الذنوب صدقني آه، انا بقول لك احنا كلنا هذا الرجل كلنا محملين بالذنوب وانا عايزك تفزع للصلاه لان الصلاه اللي ربنا سبحانه وتعالى امح بها الذنوب كلها آه، ثبت في صحيح مسلم ان رجلا اصاب من امراه من امراه قبله في الحرام قبلها في الحرام والعياذ بالله فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اصبت حدا فاقم عليه هذا الحد فكان الوقت ده وقت صلاه صلاه العصر فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وصلى الرجل ثم قال بعد الصلاة يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت معنا؟ هل صليت معنا؟ فقال نعم يا رسول الله قال فإن الله عز وجل أنزل علي قوله إن الحسنات يذهبن السيئات فقام عمر وقال يا رسول الله هي لهذا الرجل فقط أم للكل أم لكل الناس قال بل هي لأمتي لكل الأمة لكل الأمة الخير ده هيوصل لها أنت عندك ذنوب الع- الذنوب اللي عندك مش تخليك تمنعك عن الصلاة ده أنت تقبل أكتر وأكتر على الصلاة ربنا يمحو عنك كل هذه الذنوب قال آه، النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعلى عاتقيه فكلما ركع وسجد تساقطت هذه الذنوب أنت عندك ذنوب ما تحلش أبدا بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ده أنت مش هتجد حاجة تلجأ بها ربنا عشان يمحو عنك هذه الذنوب إلا أن أنت تصلي وترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتكثر من دعائه سبحانه وتعالى أن يغفر لك هذه الذنوب وكن على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن بهذه الصلاة هيمحو الله سبحانه وتعالى عنك كل سيئاتك إيه، طيب يا شيخ والله يعني ان شاء الله انا هبدا صلاه وباذن الله النهارده ايه النهارده الثلاث احنا النهارده في إيه، بدانا خلاص في يوم الاربعاء هون باذن الله من يوم الجمعه هبدا صلاه ومين ادراك ومين ادراك ومين ادراك انك هتعيش للجمعه ومين أدراك إنك تعيش بعد كده يوم واحد مين أدراك قبل الدرس ده كنت في درس في مصر الجديدة مع مجموعة من الشباب اه، اتجمعوا بسبب إن واحد صاحبهم كان قاعد معاهم وعايش معاهم في لحظة عربية خبطته مات مات عشان كده سألتهم قلت لهم مين فيكم يضمن انه يعيش لبكرة قالوا لي من بعد اللي حصل نضمن ازاي هنضمن ازاي انت ممكن في لحظة تموت ممكن في لحظة تموت فما تضمنش بكرة خلاص لو جبت ورقة يعني فيها ضمان من الله سبحانه وتعالى انك هتعيش للسبت او هتعيش للجمعة خلاص سيب الصلاة لحد الجمعة وسيب الصلاة ليوم السبت انت ما تضمنش والله ما تضمنش احنا محتاجين والله يا احبابي ان احنا فعلا نعيش على الصلاة ونموت على الصلاة محتاجين ده محتاجين ده ان ما تقوليش هعمل هسوي هبدأ غلط ده التسويف ده من الشيطان دلوقتي إيمانياتك عالية ما تقولش هعمل من دلوقتي خلاص توبة نصوح إلى الله سبحانه وتعالى ما عمتش هعود مرة ثانية طب يا شيخ إيه بس ربنا غفور رحيم آه ربنا غفور رحيم اللي هيكون معاه في الصلاة اللي هيصلح حاله الحال اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة يعني ربنا غفور مش للي بيتركوا الصلاة لا لا لا ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم هم دلوقتي اللي ذاكروا لنا الآن عقوبة اللي يترك الصلاة فما تقوليش ربنا غفور لتارك صلاة ربنا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون ما تقوليش ان ربنا غفور رحيم في شأن أقوام قال الله عز وجل فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية ما تقوليش ربنا غفور رحيم في شأن إنسان ترك الصلاة لا ربنا غفور رحيم آه لشأن إنسان ترك الصلاة وخلاص هيقبل على الصلاة علشان يصلي ويصلح الحال اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى طب يا شيخ أنا انا نشأت في بيئه ما فيش حد فيهم بيقول لي صلي لا ابويا بيقول لي صلي ولا والدتي بتقول لي صلي ولا اصحابي بيقولوا لي صلوا واصحابي دول مشكله ثانيه اصحابي دول مشكله ثانيه خالص ليه اصل المشكله ان اصحابي دول لو عرفوا ان انا هصلي هيضحكوا عليا هيقولوا لي اعقل يا ابني انت اتجننت انت اتجننت انت راح تصلي يا ابني ارجع لربنا ارجع لربنا ارجع للحاله اللي كنت فيها هيستهزئوا بيا ايه المشكله ايه المشكله ابدا صلي ابدا صلي واصحابك دول اللي انت بتحبهم خليك سبب لهدايتهم بعد ما تثبت رجليك على الطريق ابدا الصلاه لا تنشغل ابدا حال المؤمن دايما الناس هتتريق عليه تسخر منه وغير ذلك قال الله عز وجل ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون ما تلتفتش ابدا لهذا الكلام ولكن التفت ابتداء انك ترضي ربنا سبحانه وتعالى عارف ليه لانك لما ترضي ربنا سبحانه وتعالى هتكسب حاجتين هتكسب رضا ربنا عليك وهتكسب رضا الناس كمان عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ارجع لربنا سبحانه وتعالى ابدا صلي ربنا هيرضى عليك والله العظيم هتبدا هتكون مفتاح خير لكل اصحابك دول اللي ما بيصلوش هتجيبهم بعد ذلك للصلاه وانت اللي هتخليهم يتوبوا ويرجعوا ربنا سبحانه وتعالى وكلهم يكونوا في ميزان حسناتك يوم ان تلقى الله سبحانه وتعالى اذا البيئه بتاعتك كلها ما فيش فيها حد بيصلي ففي كتير جدا من البيئات اللي فيها ناس بتصلي احشر نفسك معاهم فهؤلاء هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم ابدا يا شيخ آه، هو ما ينفعش اصلي ليه معلش آه، سامحوني انا ما ينفعش اصلي ليه ما ينفعش تصلي اصل انا جنوب وده روشه ايه المشكله ايه المشكله اصل يا شيخ جنوب بارادتي ايه المشكله برضه عاده سيئه عاده خبيثه عاده سريه استغفر الله واغتسل غسلا وانت ثانوي ان خلاص دي اخر مره تصنع فيها هذا الامر اخرج تصلي ركعتين اقبل عليهما بقلبك ووجهك على الله سبحانه وتعالى صدقني الله يغفر لك الله يغفر لك طب اغتسل ازاي يا شيخ اغتسل ازاي يا شيخ آه، الغسل نوعين في غسل مجزئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اللي كان أصابته جنابة ولم يكن معه ماء اداله إناء قال خذ هذا فأفرغه عليك بس تكون كده الحمد لله ربنا نجاك من الجنابة اغتسل غسل الجنابة انزل تحت المية تعمم الجسد كله ده الغسل المجزئ أما الغسل المستحب المندوب فأنت تغسل فرجك وتتوضأ وضوءك للصلاة وتغسل رأسك ثلاثا ثم تبدأ بالشق الأيمن والشق الأيسر آه، ثم تعمم جسدك بالماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع دي طريقة ودي آه، طريقة وأقبل على الله سبحانه وتعالى وكن على يقين إن الغسل ده هيفرق كتير في حياتك هو الغسل ده لآخر معصية أنت عملتها في حياتك وأقبل على الله بالصلاة هتلاقي ربنا بدأ يشرح صدرك يا شيخ بص بقى أنا مش هصلي لأن أنا مهموم جدا وشايل هم ونكد وقرفان وتعبان وهموم الحياة و... وأنا مش هصلي ليه؟ علشان مهموم سبحان الله ده الناس بتصلي عشان تبقى سعيدة أنت بتصلي مش عايز تصلي عشان أنت مهموم ده أنت عشان مهموم قوم صلي أنت عشان في كرب قوم صلي أنت عشان في هم قوم صلي والله العظيم لن تجد أبدا طعم السعادة إلا داخل الصلاة مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها قالوا وما أحلى ما فيها قال الأنس بالله إنك تأنس بالله سبحانه وتعالى في الصلاة وأحدهم كان يقول والله والله تأتي على القلب أوقات يكاد القلب يرقص فيها فرحا ليه يا ابني قال لأنني كثيرا ما أذكر الله فيرقص القلب فرحا لأن خلاص بدأت بالفعل أنا أشعر بالقرب من الله سبحانه وتعالى صدقني إن الأبرار لفي نعيم نعيم في الدنيا هيذوقوا هذا النعيم في الدنيا لأنهم كانوا قريبين قريبين من الله سبحانه وتعالى في الدنيا آخر نقطة طب يا شيخ أنا إذا تبت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى أعمل إيه؟ أعيد الصلوات على قولين لأهل العلم قول يقول إن هي دين أحق أن يقضى لابد أن تقضيها مع كل صلاة صلاة والقول الثاني وهو الذي أراه راجحا والله أعلم في وجهة نظري إن توبتك هتجب ما كان قبل ذلك التوبة تجب ما قبلها وتمحو ما قبلها أقبل على الله سبحانه وتعالى وابدأ صلاة وأكثر من صلاة النوافل أكثر من صلاة النوافل عشان ربنا يجبر الكسل اللي كان موجود في الفرائض اللي كانت موجودة قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم معلش هو بيقول لي اختم فسامحوني في دقيقة واحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة فإذا صلحت فقد فاز وأنجح وإذا جاءت ناقصة أنا كان بقى لي ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين ما كنتش بصلي وإذا جاء بها ناقصة قال الله انظروا هل لعبد تطوع حتى تكمل به فريضته فهذه النوافل تجبر الكسل اللي حصل في الفوائد اقبل على الله بنوافل قيم الليل الضحى النوافل اللي قبل واللي بعد لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله بقى يملا قلبك كده انشراح وصدرك انشراح ويملا قلبك سعاده وسرور يقين وقل على يقين انه يكون مع ربنا سبحانه وتعالى في الصلاه هيشعر بسعاده ما بعدها سعاده دي تجربه عشرات من الشباب اللي انا شفتهم وجم قالوا لي والله العظيم معنا أموال كثيرة والحياة قدامنا مفتوحة ولكن سبحان الله ما وجدنا السعادة إلا ونحن سجود بين يدي الله عز وجل خلي السعادة تأتيك بسجدة تقبل بها بقلبك على الله سبحانه وتعالى فما أعظم من سجدة أذوق فيها حلاوة الأنس بالله سبحانه وتعالى والقرب منه سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى مرة ثانية تب إلى الله من الآن دلوقتي خلاص توبة وقوم دلوقتي صلي العشاء وصلي قيام الليل على ما نتقابل إن شاء الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم مع أعظم درس هيكون قريب جدا لقلب وقلوبكم مع أهل الليل مع رهبان الليل وأهل القيام لنصعد درجة إلى الله سبحانه وتعالى مع درس قيام الليل وأحوال أهل الليل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل وإياكم منهم سعيد أن كنت معاكم وحزين أن الوقت خلص بسرعة ولكن هذا الحزن يزول بإذن الله بتجدد اللقاء واللقاء الموصول معكم بإذن الله في الأسبوع القادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا لنتوب إليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك